نقرأ لأجل تعزيتنا في هذه الليلة المباركة المقدسة بنعمة من الله وإرشاد من الروح القدس بعض الأعداد من المزمور المئة والأربع المزمور الأربعون بركاته على جميعنا آمين ابتداء من العدد الأول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبحة لإلهنا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الغطاريس والمنحرفين الى الكذب والمجد لله دائما ابديا امين الانسان الذي يعيش مع الله يجب ان يكون له هدف هذا الهدف يحتاج الى انتظار يحتاج الى انتظار والهدف يختلف من شخص لاخر فهناك هدف في المبتدئين وهناك هدف للسائرين وهناك هدف للكاملين هذا الهدف يوصل من درجه الى اخرى ولكن عشان تعيش مع ربنا لازم تطلع من هدف لهدف وترتقي من سلم الى سلم حتى ان قديسين كثيرون قسموا حياه الروحانيه الى سلالم ومنهم القديس يوحنا السلمي او الدرجي الذي كتب عن سلم السماء ودرجات الفضائل هدف الانسان المبتدئ هدفه ان يكون تائبا والانسان السائر هدفه ان يكون ثابتا والانسان الكامل هدفه ان يكون رائيا والهدف في المبتدئ قد يصل اليه بعد ان يتخطى الدرجات الاخرى وقد يكون في النهايه رائيا اي كاملا ففي البدايه الانسان المبتدئ هدفه ان يكون تائبا تائبا توبة اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك اوعى تخلي الخطية تضحك عليك اوعى تخلي الافكار تضحك عليك اوعى تخلي اليأس يستولي عليك اوعى تخلي الملل يركب دماغك اوعى تخلي التذمر يصل الى قلبك هذا في البدايه للمبتدئين عارف لو انت في الخطيه وفي اعماق الخطيه ليكن هدفك ان تكون مترجيا مراحم الله هتطلع من الخطيه وهتسود على الخطية وهتبقى اقوى من الخطيه واقوى من الشيطان عشان كده يقول لماذا انت منحنيه يا نفسي ولماذا تئنين في تركت الرب فاني بعد احمده خلاص وجهي اوعى تفكر ان الخطيه هتدوم معاك اوعى تفكر انك انت اذا كنت واجع في حاجات تزعل ربنا هتدوم معاك ده انت هتل... هتتخطاها وتبعد عنها وتسود عليها وتبقى قوي وتصير شخصا اخر لكن الانسان اللي يقول لك انا ما فيش فايده ده مش صح انا ببص بصات مش تمام هتيجي في يوم تبقى طاهر انا بجح في خطايا مش تمام هتيجي في يوم تبقى طاهر انا عندي افكار شكوك والشيطان بيشككني في ربنا وفي وجود الله ويجيب لي افكار تجديف والحاد ستاتي في يوم من الايام وتقول ان لي ايمان قوي بالله المهم يكون عندك رجاء رجاء وقال كده احد القديسين ان كانت لك طلبه مستحيله في اعين الناس ولك ايمان الله سوف يعطيك هذه الطلبه بالرغم من كل افكار الناس يعني لو واحد بيقع في الخطيه ومتهيئ له في يوم من الايام هيبقى بنعمه ربنا تايب وممكن يدخل الرهبنه ممكن يبقى قديس لتكن هذه الافكار قويه عنده سوف ياتي اليوم الذي يصير فيه تقيا وقديسا الانبا موسى الاسود فتح لنا المجال يسرق ينهب يقتل يزني يفسد شره في الاكل صعب رئيس عصابه ووسط كل هذا يقول له اعلن لي ذاتك انت مين وانا مستعد امشي وراك فلما اتت الساعة تغير من موسى الاسود الى القوي القديس الانبا موسى هدف لكن تمشي مع ربنا وتصلي بدون هدف ما ينفعش ما يصحش ما يصحش فهدف المبتدئ ان يكون تائبا ان يكون تائبا وازاي الواحد يتوب ازاي يتوب قالوا الاباء تمشي حسب الجنون تمشي حسب الجنون يعني ايه يعني المبتدئ ليه جنون والساير ليه جنون والكامل ليه جنون وكل واحد يمشي من غير جنون يتعب ويضعف يتعب ويضعف عشان كده قال احد الاباء الذي لا ينمو ويكبر يصغر ويضمحل اوعى تقول انا هقعد زي ما انا اوعى تقول انا هبقى زي ما انا في صلواتي مش هتكبر وهتضعف وترجع لورا لكن دايما حتى لو بقيت قديس عظيم انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام نحو جعالة دعوة الله العليا بس تمشي بجنون يعني ايه الجنون يعني مزاميرك بجنون جرايتك بجنون كتابك المقدس بجنون مطنياتك بجنون وقفتك في الكنيسة بدستور وقانون رفعة نظرتك للهياكل بجنون نظرتك للمسبح بجنون كلامك في الهيكل بجنون اذا صرت حسب القانون سوف تصير انت فوق القانون في يوم من الايام عشان كده هدف المبتدئ ان يكون تائبا تائبا ربنا يسوع كشف عن هذا القانون قالت له يا معلم يا يسوع ابن داوود ارحمني بنت معذبه اشفيها قال لها اسمع الجنون اللي افحصك بيه واشوف جواك بيه وافحص كل مداخل قلبك بيه ليس جيدا ان يطرح خبز البنين يؤخذ خبز البنين ويطرح للايه للكلاب جنون الهي وقف قدامها ها ردك ايه يا ست لو قالت له انا من الكلاب كيف بتقول عليا كده كانت بقت بره لكنها في اطاعه للقانون قالت له يا سيد والكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من مائده اربابها اسمع يا ست هذا هو القانون الالهي من اجل هذه الكلمه ابنتك شفيت في تلك الساعه قانون هو ده القانون قانون الارض قانون عقاب قانون السماء قانون انسكاب قانون الارض قانون الحبس قانون السماء قانون انكسار القلب والرجوع الى الله هناك فرق بين القانون الالهي والقانون الارضي والقانون الارضي قانون الارض قانون ظاهر قانون السماء قانون باطن باطن عشان كده احنا مفروض اللي مبتدئ يعرف الجنون تروح لب اعترافك وتقول له يا ابونا اديني نظام ان كنت خايف من كلمة جنون قول له اديني نظام البيت يطلع على العمدان والكنيسة تطلع على العمدان وصحن الكنيسة يطلع على العمدان وهالهياكل تطلع على الأساسات والعمدان وبعد كده يبقى الحوائط ويبقى البياض شغلانة واحد حاجة ورا حاجة فالقانون الأساس اللي بنمشي بيه هو الإيمان وعليه صلاة المزامير والصلاة القصيرة والصلاة الارتجالية وسير القديسين وأقوال الآباء والطقس والعقيدة وتعرف شيئا ولو بسيطا عن اللاهوت وبهذا تكون أنت خاضعا للقانون قانون الله قانون الله ده ربنا ليه قانون ما كانش كل واحد يقف يمسك مجمره وي- ويبخر قدام ربنا لا لا لا في قانون في ناس مخصصين لهذا العمل يعني لو مسكت انت شوريه وقعدت تبخر ربنا يقول لك غلط مش صح انت مش تبع القانون انت مش تبع القانون لو انت حبيت حبيت تطبب واحد وانت مالكش في الحكايه دي يقول لك ربنا لا ده ما ينفعش انت مش تبع القانون فالمبتدئ يلزمه ان يكون تائبا الهدف بتاعه يبقى تايب تايب والساير يبقى ثابت يقول له ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي ثابت قلبي والكامل والكامل يبقى انسان انسان طالع لفوق طالع لفوق زايد رائيا نريد ان نرى يسوع ده الناس اللي في الكمال الناس اللي في الكمال لكن هنا واحد يقول لي الله وايه دخل الموضوع ده بالانتظار انتظارا انتظرت الرب فما لا الي وسمع صراخي مال الي وسمع صراخي انتظارا انتظرت الرب عشان انت تنتظر الرب لازم تعرف مين هو الرب مين هو الرب مين هو الله مين هو الله سيتكلمه مين هو الله الله الله ده عظيم الله ده جبار ومن مراحم الله ان ربنا ما بيكشف لناش عن مجده من مراحم الله ان الله لا يكشف عن عظم لاهوته من مراحم الله ان الله لا يكشف لنا عن عدله لئلا نحترق ونيأس عشان كده انت لازم تكون انسان منتظر منتظر زي واحد يقول لك ده انا ليا ده انا ليا مدة كبيرة وانا بتعب واجاهد ومش عارف اوصل لحد فين مرة واحد راح للقديس ابو مجار قال له يا ابويا ده الافكار بتحاربني ليا 12 سنة وتعباني خالص ومش عارف اعمل ايه ابتسم القديس ابو مجار قال له صدقني يا ولدي لي سبعون سنة سبعون عاما لم يمر علي يوم واحد بدون حزن فذهب الاخ منتفعا في الحال يعني انت ليك 12 سنة انا ليا 70 وعلى فكرة حلاوة الطريق مع ربنا الالام حلاوة الطريق مع ربنا المشاكل حلاوة الطريق مع ربنا الصليب حلاوة الطريق مع ربنا الأمراض واحد يقول لي الله ليه دي مادة الصلاة لو ما عنديش مادة اشتغل بيها انا مش عارف اكلم ربنا مش عارف اكلمه عندي تعب هفضل اقول له اعمل معروف ارجوك واتكسر قدامه وانسحق وابكي شويه وادمع شويه واشكر شويه واسبح شويه واعظم شويه واتكلم شويه تطول الصلاه وتحلى اطلع من التمجيد ادخل على الحب الالهي اطلع من الحب الالهي اطلع على العلالي اطلع من العلالي ادخل ل- للدروب العالية بتاعت الفضيلة من دروب الفضيلة ادخل على القديسين ابتدي اخد واحد واثنين ثلاثة يكلموا ربنا عني ارجع القى نفسي نص نص اخدهم تاني وبهذا تصير لي علاقة بالقديسين وتصير لي ضالة مع الله وهذا هو طريق الصليب من اراد ان يأتي ورائي فلينكر صليبه ويحمل ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم وايه ويتبعني هو ده طريق ولاد ربنا طريق الالام طريق الصلب طريق الجهاد طريق المجد اه عشان كده احنا هنقول موضوعنا ده في ثلاث كلمات مش هنطول اولا طريق الانتظار يحتاج الى الانتشار ثم الانكسار ثم التعجب والتمجيد والانبهار الانتشار يعني ايه الانتشار يعني ايه الانتشار انشر اسم المسيح في داخلي اولا خدوا بالكم من الكلام ده. وانشر اسم المسيح في كياني اولا وانشر اسم المسيح على راسي اولا وانشر اسم المسيح في يدي اولا وانشر اسم المسيح في عظامي اولا وبعدين واسكت وانشر اسم الصليب في كل اعضائي اولا اعمل عمليه انتشار يجي الشيطان يمسك يدي عشان ما صليش يلقى صليب مولع نار ياخد بعضه ويمشي يجي يدخل على عيني يلقى اسم ربنا يسوع عليها والصليب ناري ياخد بعضه ويمشي يجي يضربني في ظهري يلقى الصليب منتشر في فقرات ظهري مصلبنة باسم الرب يسوع يقول ده وجعة بيضة مش عارف امسكه منين مش عارف امسكه منين يجي يتعب رجليا يلقى عظامي ممسوكة باسم الرب لأن اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق وإيه؟ ويتمنى عشان كده انا هقول لك تدريب واحد صغير وشاور عليه قبل اعترافك لو لقيت نفسك نايم وكسلان وتحت الغطا ومش قادر تقوم اعمل الآتي بعد إذن قبل اعترافك فتستأذن منه وانت نايم وتعبان وانت نايم وتعبان صلب على عي- كل عين بذهنك انا هعتبر ان حتى ايديك وجعك مش هتقدر ترسم الصليب بعينك وذهنك كده وترسم الصليب على كل عين وترسم الصليب على دماغك وترسم الصليب على بجك وترسم الصليب على كتافك وترسم الصليب على صدرك وترسم الصليب على بطنك وترسم الصليب على ظهرك ده كله بالذهن وعلى حقويك وعلى ركبتيك وعلى كعبيك هتلاجي نفسك قمت واتنبضت وقلت ابانا الذي في السماوات بمنتهى القوه انتشار انتشار ما انت هتضرب الشيطان في كل حته بيضرب فيها تقول له انت تضرب مرزبه وانا انا هد حيلك بمرزب مرزب مرزبتين مش اتنين مش واحده اتنين انت تضرب مرزبه وانا اضرب مرزبتين انت مش هتقدر عليا اه ويقول القديس الانبنطونيوس ان اردت قوة اكثر ارسم علامة الصليب واذكر اسم الرب يسوع فيحترف الشيطان في الحال ده الانتشار ده الانتشار ها وكان عم عباس الغالي يعلمني كده زمان يعلمني كده زمان يقول لي اسمع يا عم فايد اقول له يا غالي ارشم الصليب على كل ابواب المدينه اقول له ايه يعني يقول لي النضارتين والسماعتين وحاسه الشم وحاسه التك... الذوق والتكلم وحاسه اللمس اللي هي لمس الجسد تعمل كده تلقى نفسك تمام تلقى نفسك تمام انتشار انتشار حتى ان الشيطان يحب يدخل من حته من جواك ما يلقاش ما يلقاش عدل تلقى نفسك بعض الاحيان عايز تقوم تقول التسبعه وانت في البيت او تقول لك هوس او ابصريه حسب ما يديك اب اعترافك تلقى نفسك تعبان والشتاء صعب والغطا حلو ولطيف وتروح عامل الحكايه دي تلقى نفسك اتنبضت وجالك دفء وجات لك قوة وتقول يا عم بلا نوم بلا غيره وتبقى تمام التمام ويحلى الكلاء يحلى الصلاة في الليل ويحلى سكون الليل وتبقى تمام فوق الظلام وفوق الليل تمتلئ نورا في حياتك الداخلية ده الانتشار وايه تاني من الانتشار كلام الله كلام الله يقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك لما تقرا مثلا رساله القديس بولس الرسول مثلا مثلا في ناس يقرا الواحد في في البيت يقول لك بولس عبد ليسوع المسيح والمدعو رسولا المفرد لانجيل الله يحفظهم كده يقولهم واحده واحده واحده واحده ده كل كلمه ممكن تعمل انتشار عندك تخلي عظمك يتملي حلاوه حلاوة من كلام الروح القدس على لسان القديس بولس بولس عبد ليسوع المسيح بقى بولس الرسول عبد بقى لسان العطر بيقول عن نفسه عبد عبد نحن نحتاج نحتاج ان نقرا بتعبد بتعبد لكن القراءة العادية دي ما تعملش حاجة تعملش حاجة عشان كده الآباء قالوا في قراءة اسمها القراءة التعبدية التعبدية يعني تقرأ بتعبد تقرأ وتحس انك انت مع ربنا يسوع انت وتقرأ القديس بولس للقديس بولس ويقول تجربتي هذه التي لم تحتكروها ولا كرهتموها بل قبلتموني كملاك الرب اقعد كده مع نفسك قول ايه التجربه دي يا ترى كانت ايه واقرا اقرا في التفاسير يا ترى كانت ايه ناس يقولوا كان في في مثلا حاجه فوق دماغه وكان يحط عليه حواليها عصائب وكانت تنزل زي لا مؤاخذه المده وحاله صعبه خالص لكن بالرغم من كده كان رجل جبار يقول كانت مناديل وعصائب الاخر تشفي الامراض وتخرج الايه الارواح الشريره يا بختك يا بولس يا بختك يا بولس ادخل في حب وحلاوه وتعلق مع القديس بولس الرسول قل له نفسي اقعد تحت رجليك وانا بقرا الرساله يا ريتك يا ريتك ت... تشمني ايه الرسوليه دي اللي, اللي دخلت فيها دي انا مش فاهم لها طعم ولو قريت بشارة معلمنا ماري مرقس الرسول وبصيت له صورته زي ما بتشوفها في الايقونة بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله ايه العظمة دي واحد كده نوراني وعمال يكتب وفي عم شكلك يعني يا ماري مرقس افكارك كانت زيها حلاوة الافكار كانت عندك انت كنت فوق قوي قوي ده انت كنت حاجة تانية يا ريتك تخليني حتى عند رجليك يا شيخ اعمل معروف يا ابويا ماري مرقس اه هذه هي القراءة التعبدية عارف لو قريت اصحاح بقراءة تعبدية احسن ما تقرا عشرين قراءة عادية قراءة تعبدية عارف لو جريت تعبدي هتلاقي نفسك مش قادر تطلع من الاصحاح مش قادر تطلع من الاصحاح نار جواك وانت بتجري في الاصحاح وخاصة في البشاير خاصة في البشاير تلقى نفسك عمال تطلع ولا ربنا يسوع مرة تروح كفر نحوم ومرة تروح الجليل ومرة تروح بيت صيدا ومرة تروح وعمال تمشي وراه وتقول له بس أنا عايز أشوفك عايز أمشي معاك على طول مش عايز أبقى كأني في جنة ولا غيره لا أنا ماشي معاك هنا وأقول لك والرغم إن ما جالها بس جيد يا رب أن نكون إيه ها هنا أنا عايز أمشي وراك مش هسيبك اطلاقا وتفضل تفكر في ربنا يسوع وتقول له انت يا ربي ما تزعلش مني لما كنت شغال مع مع يوسف النجار كنت بتعمل له ايه؟ يقول لك لا فين الجدوم تلافيها له لا فين الشاكوش تلافيه له ايه الابطاعه والاتضاع والعظمه دي؟ لا ده كلام كبير قوي انت تعمل كده وانا اتنفخ ولما حد يكلمني كلمتين ما احتملش لا لا لا لا لا انا احتاج الى الانتشار انتشار عشان كده يا ريت يا ريت يبقى فينا انتشار انتشار لكلام الله انتشار لكلام الله انتشار لكلام العلي لما تقرا عن سيره قديس زي ما سمعنا مثلا النهارده عن القديسين الشهيد ابو فهم الجندي وكلام حلو سمعناه عن القديسين النهارده ورئيس الملائكه سوريالو كلام حلو قل يا رئيس الملكة سوريال انت شكلك شكل الملاك ميخائيل ولا شكل تاني طب لبسك زي لبسه ولا مش لبس انا نفسي اعمل لك تمجيد زي ما بعمل للملاك ميخائيل واشم ريحة غير ريحة الملاك ريحة الملاك كده و... وطريقته طريقة وانت ليك طريقة تاني والملاك غبريال ليه طريقة تالتة ده الواحد لو فضل مع كل قديس يشم في ريحته ويشوف هيبته ويشوف الجو بتاعه ده مش مش هيخلص هنا وادوبه ما يوصلش الابدية الا بعدين بعد مدة طويلة انتشار انتشار مش انتشار بس انشر كلام ربنا للناس قول كلمة حلوة للي جابلك قول له كلمة حلوة يعني عود نفسك جالها كده احد الاباء عود نفسك لما تقابل اي واحد في اليوم اديله كلمة حلوة من الكتاب المقدس من بعيد بس ما كانكش بتوعظه كلمة حلوة كلمة حلوة كلمة من حكمة سليمان كلمة من كلام القديس بولس كلمة من كلام الرب يسوع ها من يأكلني ها يحيا بيا كلها الواحد كده يمكن ربنا يشتغل في دماغه ويبتدي يفتكر في الكلمتين يقول لازم اروح اتناول لازم لازم هذا هو الانتشار ما قدرتش تعمل ده كله اقف في اوضتك وشوف مين تعبان مستع... يعني محتاج للصلاه وصلي له من غير ما يعرف من غير ما يعرف لقيت اب من الاباء تعبان في خدمته صلي له قول يا رب اقف معاه وحافظ عليه وخليه مع المعترفين يطلع كلام حلو ويرشدهم ويديهم ويخليهم يروحوا السماء ويعالجهم اديله اديله يا رب افتح فاه املأه اعمل معروف ما تخليش ابونا ابو ابو جبة سود هو اللي بيتكلم ليكن روحك القدوس متكلما على لسانه حتى يلتهب المعترفين ويرجع الخاطئين ويتوب الساقطين محدش دريان بيك انت تصلي دون ان يدري احد انتشار يعني ممكن انت تساعد في انتشار ملكوت الله دون ان يدري احد دون ان يدري احد لقيت حاجه ما عجبتكش في اي حاجه صلي لحسن لو قلت يقولوا بيتفزلك وبيتدخل ويعمل نفسه مش تمام ويدخل هو بالحاجات دي يا سلام يعني كل الناس دي مش عاجبها عاجبها وهو مش عاجبه مالكش دخل اذا تألمت على شيء في بيعة الله تكلم مع الله ولا تتكلم مع انسان ربنا هيشتغل انتشار انتشار لو لقيت حتى واحد عايز يتبتل ومش عارف يتبتل ويترهبن ولا ما يترهبنش ولقيته حيران صلي له دون ان يعلم عشان ينتشر ما تنتشر ملك كلمة الله وينتشر ملكوت الله لان طريق البتولية طريق صعب ممكن واحد يقول عايز ابقى بتول ويدخل للبتوليه ما يقدرش عليها يبتدي عايز يرجع لورا يبقى عداه سن الجواز لا لحق البتوليه ولا لحق التوبه العاديه ولا لحق ده شغلانه تب- شغل- شغلانه تبقى سودة يحتاج هذا الانسان الى صلاه سواء واحد او واحده اه انسان ما بيعرفش داخله يقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس القلب ده صعب صعب لكن لكن احنا نحتاج الى الانتشار الانتشار ده مهم مهم انتشار كلام الله انتشار ولاد ربنا الحلوين مهم يعني ربنا بيحط له قاعدة على الارض ايه القاعدة دي الشاروبيم الارض طب ايش شاروبيم الارض يقول كده احد القديسين الذين يسيرون مع الله في طهارة عالية ويرفعون قلوبهم في استنارة روحانية ولهم القلوب الملتهبة امام الله هؤلاء الشاروبيم يجلس عليهم الله على الارض لانه الجالس فوق الايه فوق الشاروبيم انتشار ما ربنا يقدر يشتغل بطريقة وطرق طريقة وطرق عجيبة مرة القديس الأنبا أغريغوريوس يقول دخل بلد كان فيها 19 مسيحي وباقي البلد كلها وثنيين فوقف قال له يا رب ده انا البلد اللي داخلها كلها ما فيهاش الا 19 واحد مسيحي والالاف وثنيين يقول فضل على الهدف بتاعه وهدفه ثابت هدف الانتشار يقول لما جاي يتنيح قال له اشكرك يا رب دخلت هذه البلد وكان فيها 19 مسيحي والباقي وثنيين اما الان فقد صارت البلد كلها مسيحيه ولا يوجد فيها الا 19 وثنيين توب الباقي لكي تكون الارض كلها للرب ومسيحه انتشار ندخل على النقطة الثانية علشان ما نطولش الانكسار ايه الانكسار ده يعني تتكسر بينا السفينة الله لا يسمح لا يقول لأن الذبيحة لله الروح المنسحق والقلب الايه المنكسر المنكسر احنا عايزين انكسار الانسان المنكسر ده حلو الانسان المنكسر ما حدش يقدر يزعل منه الانسان المنكسر تحس انه اقل يحس انه اقل من كل الناس الانسان المنكسر يحس انه كل الناس فيها فضايل احسن منه اصله منكسر اصله منكسر هل انت منكسر شوف كده عندك انكسار ولا لا افحص ذاتك ان لقيت نفسك حاسس انك انت صلاتك حلوه وان انت قوي وان انت وان انت يبقى ما عندكش انكسار ما عندكش انكسار اه فكركم ربنا يسوع جبل الست ال- الخاطيه ليه اه علشان كانت منكسره منكسرة أما دانك أحد يا امرأة لا يا سيد ولا أنا أدينك أيضا اذهبي بسلام انكسار انكسار آه، الناس اللي بتحب ربنا دي عندها انكسار واحد راح للبابا كرول في مرة وكان راجل فقراء بسيط ما يعرفش الصيام والفطار كويس يعني وكان الكلام ده في كوتسكا في خط باب اللوب وبعدين اول ما راح له راح يتناول والبابا كوريلوس كانت عينه مكشوفه قال له اسمع يا ابني قال له انا عشيتني قال له انت فاطر قال له يا سيدي انا ما فطرتش انا شربت قهوه بس في الصبح قال له يا ابني ما القهوه فطار قال له ما كنتش اعرف يا سيدنا قال له طب تعالى الله يحلك يا ابني وراح مناوله انكسار الراجل ما عرفش بسيط بسيط لا جاي مكسور وقال له انا غلطت يا سيدنا وما عرفتش خلاص انكسار انكسار احنا عايزين الانكسار عارف لو انت عندك المعلومات اللي ما حدش يعرفها في الدين ورافع مناخيرك ربنا يقول لك مش عايزك ما تعجبنيش انا مش مبسوط لكن يقول ايه وقف العشار وقال له اللهم ارحمني انا الايه انا الخاطي فخرج العشار مبررا دون ذاك الفريسي انكسار انكسار ده احنا لو جسنا نفسنا نلقى نفسنا ما نستاهلش ولا حاجه ولا حاجه طب مين يقول ان الواحد لما يدخل الهيكل يدخل في وسط محفل الملائكه والقوات الناريه حد يستاهل حد يستاهل حد يستاهل اه يعني النهارده اخطيت سامحوني بعد اذن سيدنا لما يدخل الشماس النهارده الهيكل او يتكلم مع واحد تاني او او يقول له كلمتين حاسب انت في المقادس الناريه اتكسر حس انت مين ده بيت الله ده ده, ده القدس قدس الاقداس والكنيسه حطت قوانين ومن مراحم ربنا ما بتعاملناش الكنيسه بالقوانين دي ما بتعاملناش بالقوانين يقولوا اي شماس اذا ضحك في السرار فليقطع فليقطع ده قدس الاقداس يعني ربنا لو فتح عينيك وشفت اللي جوه جواتيه تحت الارض دي جواتيه ده جواك نارين شروبيم وسرافيم وملائكة مسبح وحكاية وروحانيين وحاجة رهيبة واحد يسمح لنفسه ويتكلم مع الت... لا لا لا لا, لا. حاسب حاسب عشان كده الشماس بيصرخ من جوه ايها الاكليروس وكل الشعب طلبة وشكر بهدوء وسكوت وعلى فكرة بعد اذن سيدنا يجب ان يكون الشماس منذرا بالروح القدس يعني يتكلم الكلام وهو حاسس بيه مش لحن يتقال لا لازم يطلع من هنا هو يحس بالخوف في هيكل الله حتى ينتقل هذا الخوف للسامعين عشان كده فاقد الشيء لا يعطيه لو واحد قال للناس ربنا مرهوب وربنا عجيب وربنا وقال لهم كلام وهو لا يحس بهذا الخوف لله كلامه مش هيأثر في الناس زمان جابوا واحد راهب قالوا يا ابونا عايزينك توعظ قال يا ولد انا غلبان ومش متعلم وعلى كد حالي اوعظ مين يا ولدي يا ابونا ما فيش حد يوعظنا احنا احنا عايزين ناخد بركتك انت راجل راهب وقديس قال قديسيه يا ولدي بقى لحوا عليه قوي قال لهم اقول لكم صوموا ثلاث ايام عشاني عشان ربنا يديني كلمتين يا سلام على الانكسار يا سلام وقف الثلاث ايام يقولوا قعد صايم الثلاث ايام يقول له شعبك النفوس بتاعتك اقول لهم هي اتكلم انت يا سيدي وفضل يبكي ويصلي راحوا جابوه من الجلا يا خربان بيتطوح قال له سندني يا ولد لحد ما توديني المنبر سندوه اول ما وصل المنبر اتغير صاحبنا التعبان الهسكان يقول وعظ عن الدينونة العديدة الناس اتدست تحت البنوك قالوا له كفاية يا ابونا دخلتنا الجحيم واحنا حيين وتاب كل من في البيعة الى الله انكسار لازم تبقى منكسر منكسر مين فينا يستاهل يتكلم عن رب ده ربنا ده ربنا عظام الحوض اتكسرت امال السواح اللي بيبقى سنهم 100 سنه و120 و180 يقول قدوس ويطير يلقى نفسه طلع من هنا لامريكا في ثلاث دقايق ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ شغل شغل على اصله بتاع فوق بتاع فوق ولا القديس الانبا سرابيون لما راح له للانبا مرقس الترمقي وقال له قول لي يا ابوي انبا مرقس قال له اه قال له في ايمان في العالم يقول للجبل انتكل هو بيقول لي بيسال السؤال الرحمن قول الجبل قال له مفيش مفيش قال له يا ولدي لو لم يوجد امام بمثل هذا في العالم لما ابقى الله العالم انكسار انكسار امال انتوا فكركم ايه هو ده الانكسار هو ده الجبروت الناس اللي بيعيشوا مع ربنا عندهم انكسار مرة عم عباس الغالي واحد خده كده في حتة ودخل في بيت اتاريه في واحد عليها شطان عليها خضة قديمة وشطان محدش عارفها جم عم عباس اول ما دخل دخل لابس البستة السوداء كان ايامها يلبس طربوش ولبس الطربوش اول ما دخل والراجل بص بص في الكل اول ما بص في عين عم عباس قال يا النار يا النار وقعد يصرخ ويتخبط وصلى عم عباس طلع منه الشيطان في الحال الراجل الحسكان مرة شفته بيصلي وبعد كده آه، آه، صدقوني اللي حصل كده واحدة عليها قالت له ما قلت هنام واتخمد ايه اللي جابك قلت هنام واتخمد وجسمي فيه 100 بلطة ايه اللي صحاك يا عباس اه الكد يسولهم الجبابرة الجبابرة المنكسرين امام الله عندهم انكسار الهدف عايز تنتظر ربنا خلي عندك انتشار وعايز تعرف ربنا خلي عندك انكسار لما تعمل الحاجتين دول تنال الانتصار وتقول مع القديس بولس استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني يقويني امال انت فكركم ايه اه ده احنا احنا ولاد ربنا لما ربنا خالق الاشياء من العدم لما ربنا قال للجبال كوني كانت البحار كوني كانت الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه كوني كانت الوحوش كوني كانت اهو ده احنا اللي بنمشي معاه حد يصدق صدقوني حاجه تخلي الواحد مخه يتغير بقى ربنا يتنازل عشان يقبلنا ندخل الهيكل بتاعه وهو الله الخالق وتسال واحد تقول له انت ماشي مع ربنا يقول لك انا ماشي محدش ماشي مع ربنا تايب لربنا معلش تمشي عايز يمشي مع ربنا تمشي لكن ماشي مع ربنا ده بيقولوا عن اخنوق وصار اخنوق مع الله ولم ايه ولم يوجد لان الرب نكر انكسار يا ريت نبقى منكسرين مش تعمل الخطيه وتشربها زي الميه وتروح لابونا انا اعمل ايه عاد يا ابونا اغلطني زي زي المره اللي فاتت كدبت وحلفت وشتمت ومش عارف ايه وغضبت وضربت واتكلمت كلام مش تمام ده انت ده انت بتاع ربنا انت بتاع ربنا خليك منكسر تعرفوا في قانون الاعتراف اللي كانوا بينفذوه زمان يعني بعد اذنكم سامحوني يعني يقول كده يجب على المعترف ان يصنع المطانية امام اب اعترافه ويبكي مهملا العبرات يعني يبكي قدام اب اعترافه ثم يقول له قل يا ولدي ارحمني يا الله كعظيم رحمتك يقول المزمور خمسين ويبكي وبعد شوية يقول له قول يا ولدي قانون الإيمان يقول نعظمك بالحقيقة وبعد كده يقول له اضرب مطانية وقول خطاياه وابتدي يسأله في خطية خطية ولما يلقاه بيبكي وعنده توبة حجانية يقرأ له التحليل فيخرج نقيا من الاعتراف ادي الانكسار مش تروح وتقول ابونا بصراحه في الحته دي يعني ما ريحنيش وابونا في الحته دي ما عجبنيش وابونا في الحته دي ما تتكسر يا حبيبي وحس انك غلطان وتحط لك ما تزعلش مني بعدين انت تحط لك مقطف رماد فوق راسك على اللي عملته ده انت بتزعل الخالق ده انت مزعل ربنا ده انت تحتاج للصلح والصلح يحتاج الى جهاد والى اتعاب والى ثمن عشان كده الاعتراف لازم يكون طالع من جوه بانكسار الروح المنسحق والقلب المنكسر هذان لا يرذلهم الله انكسار تتكسر وانت بتجرى ابكي على خطاياك وان سامحك ربنا وابونا جرى لك التحليل افرح بربنا اه وابكي فرحا الدموع على فكره اصناف في دموع التماسيح يحمينا ربنا منه تلقى في واحد يت- يبكي وبعد شويه يسب يسب الدين بعد عنكم ده بك ده بك التماسيح ده واد جهنم وفي واحدة تبكي لما يجي أبونا ي- يكلمها ويزنقها يكون هيز- يصلحها مع جوزها ما تعرفش تطلع الدموع منين وبعد ما يطلع أبونا تقول بو تخرب الدنيا دي دموع مش صح مش بتاعت ربنا لكن في دموع ها دموع تبكي تحرق العيون تحرق الجفون هذه هي الدموع الحقيقية الحقانية التي يقبلها الله من الدموع الحلوة الأخيرة إيه قال أحد القديسين لكن توجد دموع تبهج وتزهر إنها دموع الفرح مرة قابلت واحد راهب في دير من الأديرة دير المحرك وكان راجل كبير قوي في السن كده ولابس نظارة زرقاء كده زمان واخدين لي بقى الكلام ده يمكن سنة 62 أو 63 فبصيت لابونا ده وقعدت احكي له وقتها عن عم عباس الغالي فيقول قاعد يقول ليتمجد اسم ليتمجد اسم الرب ليتمجد اسم الرب والدموع نازله من عينيه ووشه فرحان وفرحان وانا بقول له ونازله الدموع من عينيه قلت يا هذه هي دموع الفرح دموع الفرح اه فرحان فرحان بعمل ربنا هذه هي حياة الانكسار والنقطة الأخيرة حياة الانبهار بالمجد بالمجد يا سلام لما الواحد كده يحس انه مصطلح مع ربنا يسوع مصطلح سمعان الشيخ ده زي العسل بصراحة زي السكر قال له الآن يا سيد تطلق عبدك حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك ياه زي العسل حلو والقديسين الحلوين الكبار كانوا كده يقول له يا ولدي يقول له ايوه يا ابانا يقول لهم انا مسافر خلاص احفظوا حياتكم اوعوا تخافوا من الشياطين اوعوا تخلي الشيطان يشتغل حاجه فيكم كونوا سهرانين وابتدوا كانوا شوية يقول لقد أتت السيدة العذراء ومعها الملائكة ويفرح فرح عجيب وشه يتهلل وتظهر روايح البخور ويتلألأ وجهه بنور لأنه ذاهب إلى المجد المجد حياة الانبهار امال ايه مين فينا بي- بيعيش حياة الانبهار دي مين مين فينا بي ما يعني عشان تقول انا عايز ابقى بتاع ربنا ده حلو عشان تقول انا عايز ابقى تقي ده حلو لكن عجبوني الناس اللي قالوا نريد ان نرى ايه نرى يسوع عايزين نشوف ربنا عايزين نشوف وسبقهم لكده موسى النبي قال له يا رب كلكم عارفين الحكايه عايز ايه يا موسى قال له اشوفك واموت اشوفك بس نفسي اشوفك بس يا موسى لا يستطيع احد ان يراني واعيش قال له اقول ما عيشش ما عيشش اشوفك وخلاص فلما راى الرب صدق طلبة قلبه واشواقه العجيبه قال له انزل في الحفره وانا همر بخلفي بس كده هتشوف دراي فلما مر الرب بخلفه وعاين شبه مجد الله حط برج على وشه والناس وقعت على الارض من عظم النور احنا احنا بتوع فوق احنا بتوع فوق النصارى بتوع فوق المسيحيين بتوع فوق احنا ولاد الابدية ولاد المجد ولاد الاماكن العلوية اه يعني انت بدل مثلا ما تحكي لك ع- مع واحد في سيرة واحد وتكسب قضية يقول له هحكي معاك يا ابويا ماري مرجوز يا ساتر ايه ده وين الاسد اللي تحت رجلك ده و- وشكله عشان يقعد تحت رجليه ياه كمان بيلبسوا مل... ب... ب... بيحطوا على اربع عمدان في الكنيسه انت عمود من العمدان الاربعه من البشار الاربعه وتفضل تكلم ماري مرجس ومره تقول له انا عايز ابقى ولدك وانا عايز ابقى حبيبك اعمل معروف اتبناني طب تلمسني طب خليني تلميذ لواحد من تلاميذك اعمل انا بشهدك اعمل معروف خليك حبوب مع القديسين اللي فوق مش مع اللي على الارض والانيل من كده مش عايز اقوله بقى ده بلاوي زرقاء مش عايزين نقولها اللي يروح يدور له على واحده قال عشان يتعلق بيها يا حزن القلب حزن القلب الواتي اخي اتعلق بفوق كل الشهوات اللي في العالم تنتهي بانتهاء الانسان يبقى لنا ندور على الشهوه الدايمه ولا الشهوه العايمه الفاضيه اللي ملهاش عازه الشهوه الدايمه لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ذاك افضل جدا امال ايه مالك كان بطريس بص كده فوق قال ابويا الانبا امون اهو اهو روح صاعده فوق طوباك يا أب... ايه العظمه دي ايه العظمه دي ها ناس باصين فوق باصين فوق ده واحد جه مره من ديرة بنطونس في في بحجوره وكان راهب وبعدين آه يعني في واحد كان مات فبص كده قال وهو ده فلان ده فلان ام بنطونس اهو و- مع الملاك واخدين روحه طالعين بيها فوق بعد دقيقتين ثلاثه ضرب جرس الكنيسه اللي شافوا ابونا صح وصعدت هذه النفس لكي ما تنال حسابها امام الله ليت الله يباركنا في هذه الليله لنعرف حياه الانتشار وحياه الانكسار وحياه الانبهار خليك فوق تعرف انت لو بس ربنا فتح قلبك شويه من هنا لحد ما ربنا يديك طولة العمر ادوبك هتشوف اللي على البر اللي على البر اللي في السماويات ومش هتلحق تشوفه مش هتلحق مواهبه ما تخلاص يعني الروح القدس لو حب بس يفرجك يفرجك على الامور العلويه الالهيه هتوه هتوه امال ايه عشان كده القديس بولس قال افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم ايه العظمه دي؟ اه امال انت فكركم ايه القديسين كان يبقى الواحد قاعد في حته كده وعقله طار والبصيره بتاعته جابت اللي في اخر الدنيا يا بونا يا بونا اه ايوه يا ولد ايوه صح فين كان بعيد زي ما مره يمكن سمعتوا الحكايه دي وقف واحد من اباء الكهنه قال ونظر الى فوق وسكت يا بونا اليك ان لا ايها الاب سيد كل احد وسكر مفيش يا بونا المعلم يقول له الشماس يقول له الارشدياكن يقول له فين بعد ربع ساعه قال اليك ايها الاب سيد كل احد وشكر وبارك وقدس بعد القداس قالوا له يا بونا لحد انت قال كنت تعبان يا ولدي قال كنت وقعت قال كنت دايخ يا ولدي قال له كنت استندت على الهيكل قال يا ولدي ما تزنقوش عليا اصل لقيت سلم طالعه من الهيكل للسامي ادوب بصيت على الملائكه وهي طالعه وهي نازله وشفت الحاجات الحلوه دي ده انت خدت ربع ساعه ده انت دوبي بصيت بصه كده بس بصه و... بصه وعيني نزلت تاني يا للعجب انبهار ليت الله يباركنا في هذه الليله حتى نخرج بعيدا عن حدود الجسد لكي ما نتامل في المدينه التي لها الاساسات المقدسه التي صانعها وباريها هو الله لكي ما نتصادق مع التلاميذ والرسل والسيده العذراء راسهم وامهم الطاهره التي عليها اكليل من اثنا عشر كوكبا ومع رؤساء الملائكه والملائكه وطغمات السمائيين يبارك الرب علينا بصلاة أم النور الملكة السمائية ملكة السمائيين والأرضيين وصاحب هذه البيعة سيد الشهيد العظيم ماري مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي وصلوات وطلبات حضرة صاحب النيافة أسقفنا الطاهر الروحاني حبيب الملك المسيح نيافة الأنبا شاروبيم أطال الرب في عمره وأعطاه سنينا عديدة وأزمنة هادئة سلامية مديدة واخضع أعداءه تحت قدميه وباركنا الرب بصلاته لإلهنا المجد دائما أبديا آمين